مساء الخير على الناس الحلوة واهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست افلام ومسلسلات النهاردة هنتكلم على توب ليست يا جماعة لأحلى مسلسلات أنتجتها الدراما المصرية يعني بصوا طبعا احنا يعني دايما بنتكلم على الافلام في السينما المصريه انها تقريبا من سنه 1905 او كده ومكمله معانا لحد النهارده والمسلسلات كانت من نفس الموضوع بس بقى من طبعا فتره الخمسينات او الستينات لما بقى في التلفزيون في البيت الدراما المصرية يا جماعة يعني دراما عملاقة الصراحة صناعة عملاقة وأنتجت لنا أعمال مفيش أحلى من كده وأكتريتها طبعا أصبحت كلاسيكية وكتير جدا منها الواحد بيحب يتفرج عليها أكتر من مرة الصراحة وفي اللي علقت في دماغه بقى من حيث التمثيل من حيث ال- الشخصيات من حيث ال- الكوميديا اللي فيها خفة الدم من حيث المزيكا من حيث طبعا الأغنية المقدمة ودي يعني حاجات كتيرة جدا يعني عدت علينا في ال- ال- ال categories ديت النهارده هنتكلم على my favorite list لاحلى مسلسلات في الدراما المصريه الم- المسلسلات المفضله بالنسبه لي يعني بس طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في اول مسلسل معانا في القايمه يعني يعني اي قايمه فيها آه، احلى مسلسلات لازم يبقى موجود فيها وهو طبعا مسلسل ليالي الحلميه المسلسل يا جماعة نزل أول جزء منه سنة 1987 طبعا زي ما احنا عارفين إن هو نزل على خمس أجزاء لطبعا المخرج الراحل آه، اسماعيل عبد الحافظ والسيناريست الرائع الله يرحمه برضو اسامه انور عكاشه كانوا الاثنين على فكره بيعملوا دايما كولابوريشن مع بعض في مسلسلات كتيره جدا زي ليالي الحلميه وزي امراه من زمن الحب وحاجات كتيره طبعا ونزل آه، منه جزء سادس برضو على فكره قريب لكن يعني نتكلم بصراحه كده محدش فاكره يعني يعني قليل جدا اللي اتفرجوا عليه وكان تحسه انفيرير كده للاجزاء اللي فاتت آه، طبعا ال- الخمس اجزاء وبالنسبه لي انا دايما بعتبر ان الاربع اجزاء هم احلى اجزاء لان الجزء الخامس برضو ما كانش احلى حاجه يعني لان طبعا المسلسل ده يا جماعه زي ما احنا عارفين ان هو كان ده في عالم الدراما الانطلاقه لطبعا العظام ر- ربنا يديهم الصحه يحيى الفخراني وصلاح السعدني آه، سليم باشا البدري والعمده سليمان غانم يعني ايقونات والاتنين دايما داخلين في صراعات مع بعض ده بقى العمده آه، العمده بقى اللي في الفلاحين وده بقى ابن الباشا اللي داخلين دايما في صراع مع بعض سواء بقى في الاراضي في المصانع في نزاجه اللي هي طبعا آه، نازج هانم السلاحداره كانت قامت بيها طبعا الفنانه صفيه العمري وطبعا آه، كميه بقى م- آه، ممثلين كانوا في المسلسل ده يا جماعه الخ- الخمس اجزاء ب- تقريبا يقال ان هم وصلوا ل 300 فنان و300 ممثل وممثله يعني لا ح- يعني حققت آه، دي مش trilogy دي quadrilogy جامده جدا يعني والصراحه يعني تخيلوا خمس اجزاء قايم بيها واحد بس اللي هو السيناريست اسامه انور عكاشه يعني بجد حاجه كانت عظمه يعني وطبعا المسلسل يا جماعه بيت- بيتكلم يعني على فترات زمنيه كتيره جدا آه، في مصر من خلال إش- آه، حي الحلميه من بدايه بقى من آه، فتره الملك لقيام ثورة 52 لفترة عبد الناصر لموت عبد الناصر اللي بعد كده آه، فترة السادات لغاية فترة التسعينات وطبعا كان بيشارك طبعا شخصيات جامده جدا زينهم السماحي المعلمه سماسم وطبعا يعني حاجات يعني ايقونات ومسلسلات كانت في منتهى الجمال الصراحه يعني فعلا it's TV series للهيستوري يعني وطبعا مش هننسى ال- الم- الموسيقى الرائعه والغناء الرائع للمقدمه طبعا يعني للفنان محمد الحلو ربنا يديله الصحه ليه يا زمن ما سبتناش ابرياء كفايه اقول لكم لحد كده يعني ودي اول واحده معانا في القايمه وما بالكم بقى المسلسلات اللي جايه بعد كده ونيجي في رقم ستة معانا في المسلسلات المفضله وطبعا ده دايما بيتقال مع ليالي الحلميه وهو طبعا المسلسل الرائع رأفت الهجان يعني بصوا الاتنين نزلوا في نفس السنة على فكرة أول جزء نزلوا في نفس السنة مع بعض سنة 1987 كان طبعا إنتاج قطاع الإنتاج في اتحاد الإذاعة والتلفزيون آه، المسلسل طبعا يا جماعة زي ما احنا عارفين مأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية للعميل طبعا السري رفعت الجمال وازاي قدر يخترق آه، المجتمع الاسرائيلي ويعيش في وسطيهم لمده سنين كتيره جدا ويقدر ينقل الاخبار لطبعا جهاز المخابرات المصريه يعني احلى ح- مسلسل عمله آه، الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه طبعا يعني فعلا آه، يعني طبعا محمود عبد العزيز عمل افلام كتير ومسلسلات كتير بس هي دي اللي, اللي هتفضل مح- محفوره في ذهن الم- في ذهن الن- الناس ان الايه ان ده كان فعلا احلى حاجه فعلا عملها محمود عبد العزيز الله يرحمه لدرجه ان بجد يا جماعه دي بجد ان جهاز المخابرات المصريه لما توفى محمود عبد العزيز توفاه الله يعني آه، نزلوا له نعي يعني تقديرا لجهوده اللي قام بيها يعني بجد يعني آه، تاريخ يعني آه، آه، الله يرحمه ومسلسل هيفضل معانا طول حياتنا يعني هو طبعا المسلسل زي ما احنا عارفين آه، كان اخراج المخرج يحيى العالمي وكان تاليف السيناريست صا- صالح مرسي للي ما يعرفش السيناريست صالح مرسي هو كان اعماله كلها عن الملفات المخابرات يعني هو ابتدى بفيلم أصعود إلى الهوية طبعا بتاع آه، مديحة كامل ومحمود ياسين عن الجاسوسة هبة سليم أو يعني الخاينة هبة سليم وطبعا مسلسل رأفت الهجان الثلاث أجزاء وطبعا مسلسل دموع في عيون وقحة بتاع طبعا جمعة الشوان عادل إمام اسطوره الصراحه يعني فطبعا المسلسل بيكلم لك طبعا على الفتره اللي هو آه، تم تجنيد آه، رأفت الهجان من آه، من المخابرات المصريه لسه في قبل ثوره 52 وبعد كده فضل عايش بقى في اسرائيل وبعد كده لغايه آه، موت عبد الناصر وبعد كده انتصار اكتوبر لغايه ما وفا آه، وفاته في اخر المسلسل او يعني كان هو بدايه المسلسل هو اصلا كان بيموت on his death bed بقى وبيحكي لمراته اللي هي كانت قامت بيها يسرى طبعا إيه يعني ايه إيه اللي حصل بقى ولا ايه هو بقى ازاي اتجند وازاي قام بالشغل اللي هو قام بيه يعني لخدمه وطنه طبعا فيعني من احلى المسلسلات اللي ملفات المخابرات وبصوا حتى يعني مع كامل احترامي طبعا في مسلسلات كتير بتتعمل دايما من ملفات المخابرات وبتتعمل ريسنتلي طبعا صراحة ده أحسن واحد فيهم لحد النهاردة وهيفضل عايش معانا طول حياتنا الصراحة ونيجي بعد كده معانا في القايمة آه، مسلسل من المفضلين جدا بالنسبة لي وهو احنا دلوقتي في رقم خمسة وهو مسلسل جراند اوتيل لطبعا آه، المخرج اللي انا بحبه جدا محمد شاكر خضير والسيناريست تامر حبيب آه، طبعا انا عارف ان الناس هتقول ان هو ماخوذ عن قصه اسبانيه او مسلسل اسباني دي حقيقه على فكره هو ماخوذ عن مسلسل اسباني كان بنفس الاسم اسمه جراند اوتيل وللناس اللي ما تعرفش ان هو كان في المسلسل فيه الفنان طبعا احمد داوود اللي كان قايم بدوره في النسخه الاسباني كان برلين بتاع مسلسل La Casa de Papel المسلسل ده يا جماعه كان من احلى الحاجات اللي اتفرجت عليها الصراحه هو نزل سنة 2017 وجايب لك طبعا احنا في اوتيل كتراكت يعني اللي في مدينة اسوان الجميلة طبعا الاوتيل اصلا يجنن يعني وطبعا المسلسل كان من بطولة ناس كتيرة جدا عمرو يوسف آه، محمد ممدوح تايسون اللي هو تقريبا ده أحلى دور امبي في الدراما يعني ن- ندى موسى آه، دينا الشربيني آه، أمينة خليل في أحسن أدوار تمثيل قاموا بيهم الصراحة وطبعا آه، طبعا احمد داوود زي ما قلنا وانوشكا وسوسن بدر ومحمود البزاوي لا ناس كتيره جدا يعني وكلهم طبعا كانوا قايمين بدور بقى كذا كذا طبقه في الاوتيل بقى اللي هم ملاك الاوتيل ال receptionist الضيوف والزوار ال servants بتوع الاوتيل وجايب لك بقى قصص كتيره جدا بقى يعني conspiracies suspense دراما يعني كان فعلا مسلسل حلو قوي قوي الديكور فيه هايل القصة كانت مشوقة جدا باستثناء يمكن آخر حلقة هي اتكروتت شوية الصراحة يعني ولكن مش مشكلة يعني المسلسل هيفضل في محفور في ذهننا لأنه كان فعلا معمول حلو قوي والمزيكا حلوة والتمثيل كان رائع يعني كان فعلا من المسلسلات اللي أنا بنبسط جدا لما بفتكرها وممكن أرجع أتفرج عليها تاني ونيجي لرقم أربعة معانا في القايمة وهو إنتاج سنة 2013 مسلسل بنت اسمها ذات أو ذات على طول وطبعا المسلسل ده كان آه، آه، اخراج المخرجه الجامده جدا طبعا كامله ابو ذكرى ويقال ان كان تقريبا برضه مشارك في الاخراج في حاجات معينه المخرج طبعا خيري بشاره وكان مشارك طبعا او يعني اللي قامت بالسيناريو والحوار طبعا الكاتبه مريم نعوم بطولة طبعا نيلي كريم وباسم سمرة ونجوم كتير جدا بصوا يا جماعة المسلسل ده لما نزل في الاول انا ما كنتش متحمس له قوي يعني ايه يعني ايه اللي هيبقى significant فيه لكن ال word of mouth اللي هو كلام الناس خلى الناس تحب تتفرج على المسلسل مش معقوله الواقعيه اللي كانت في المسلسل ده يا جماعه هو طبعا كان بيحكي لك آه، آه، فترات زمنيه متنوعه في تاريخ مصر طبعا يعني من آه، من وجهه نظر نيلي كريم او اللي كانت الشخصيه اللي قايمه بيها اللي هي ذات من طبعا فترة آه، الخمسينات أو الستينات مش متذكر لغاية سنة 2011 بقيام طبعا آه، ثورة آه، يناير إيه، كل فترة يا جماعة كانت بالظبط انا مع... ال- من الديكور للملابس ل- للتسريحات لقصات الشعر للمزيكا اللي كانت شغالة للموضة وقتها لا كان بجد المسلسل كان متعوب فيه قوي وكان يعني very authentic و very كده اللي هو ايه ت- تحس انك فعلا عشت في الزمن ده وتلاقي انت نفسك تتفرج ايه ده انا فاكر السرم- السيراميك بتاع الحمام ده اه انا فاكر المطبخ كان بيبقى شكله عامل كده اه انا فاكر الاعلانات دي لا بجد كان حلو قوي قوي يعني وطبعا كان جايب لك فتره بقى من وهي صغيره ذات لغايه ما كبرت آه، لغايه ما اتجوزت وبعد كده ابتدت بقى ايه تكبر اكتر فاكتر لغايه ما بقى ايه وصلت لان هي بقت ام لبنتين وولد كبار يعني آه، جايب لك كل المراحل اللي كانت في مصر في الوقت ده وكمان متطرق برضو لموضوع الانفتاح والسفر للخليج وال- والزلزال المسلسل ده انا بعتبره انه اعاده اكتشاف لناري كريم على فكره يعني ليه لان هو ده المسلسل اللي في رايي يعني اللي قال لنا فعلا نيلي كريم جامده جدا كممثله وتقدر تقوم بمسلسل لوحدها ودي كانت البدايه ال- ال- طبعا الاتحاد او ال collaboration اللي كان بين آه، آه، نيلي كريم وبين آه، المخرجه كامله ابو ذكرى طبعا عملوا بعد كده سجن النساء وعملوا بعد كده طبعا ب وش واحد من احلى مسلسلات الكوميدي آه، الحاليه يعني آه، ل- المسلسل يا جماعه كان آه، يعني التمثيل فيه برضو كان حلو جدا آه، تقريبا آه، من احلى ادوار باسم سمره كان قايم بيه طبعا بدور عبد المجيد of course آه، طبعا عشان كان بيقعد يقول كلمه of course كتير ويا- يا زات ليه كده يا زات لا كان يعني قايم بالدور حلو قوي الصراحه اللي هو كان طبعا قايم بدور جوزها وطبعا دور الفنان انتصار كان حلو قوي اللي هي مامتها كانت قايمه بالدور حلو جدا الصراحه يا جماعه وظهر معاهم برضو طبعا جيرانهم كان اللي قايم بدورهم آه، هشام اسماعيل اللي كان عامل الدور حلو قوي اللي كانت طبعا مراته كانت ناهد السباعي طبعا انا هشام اسماعيل كان جه عليه وقت كده من 2015 كده كان ابتعد عن التمثيل شويه وبعدين رجع تاني بقاله سنتين آه، من 2021 وانا صراحه مبسوط من كده لان هو ممثل جامد جدا الصراحه آه، المسلسل يا جماعه فعلا من الحاجات اللي كانت ريكومندد قوي والناس كلها اتكلمت عنها وفعلا لازم يتحط على القايمه دي ومن الحاجات القليله اللي نفسنا انها تتكرر تاني اللي اللي هي الايه إن نتكلم بقى في الحاجات القديمه نشوف بقى الديكورات القديمه يعني فعلا كان حلو قوي يعني ونيجي رقم ثلاثة معانا في القايمة وهو بالنسبة لي أنا بعتبره أحسن مسلسل سيرة ذاتية اتعمل في الدراما المصرية الصراحة أو يعني أوتوبايوجرافي يعني وهو طبعا مسلسل الملك فاروق إنتاج سنة 2007 طبعا كان في اعمال كتير في السينما في الدراما المصريه إيه، ليها دعوه بطبعا autobiographies او سي- او سير ذاتيه كان طبعا فتره الثمانينات كان طبعا احمد زكي الله يرحمه قام بدور آه، طبعا ال- الدكتور طه حسين قام بمسلسل كان حلو جدا انا الصراحه ما شفتوش المسلسل بس شفت مقتطفات منه يعني لان زي ما احنا عارفين ان طبعا احمد زكي بيعرف يتقمص الادوار الصح اللي هو يمثل شخصيات حقيقيه وعندنا شفنا طبعا ايام السادات فده كان من احد المسلسلات اللي كان آه، معمول حلو قوي وطبعا سنه آه، 97 او سنه 98 بالظبط مسلسل طبعا ام كلثوم اللي قامت بيه الفنانه صابرين يعني كان فعلا المسلسل ده عمل قلبان وقت ما نزل يا جماعه وكميه الجوائز اللي خدها كان طبعا كتابه آه، السيناريست محفوظ عبد الرحمن واخراج المخرجه طبعا انعام محمد علي وكان طبعا المسلسل ده مكسر الدنيا جه بقى مسلسل الملك فاروق سنة 2007 بصوا مفيش حد ما اتفرجش عليه يعني بص ليه بقى لان اولا كان قليل جدا ما يبتد... ما كان بيتعمل مسلسلات او اعمال تتكلم على فتره مصر الملكيه اللي هو قبل قيام ثوره 52 طبعا من وجهه نظر الملك فاروق ذات نفسه دي كانت قليل جدا ما كانت تحصل والمسلسل بقى طبعا جاب لنا ال- الصراعات اللي جوه القصر بالملك من وهو صغير لغايه ما الملك فؤاد لما توفى هو مسك الحكم مكانه في سن صغير وطبعا اللي قام بدور الملك فاروق ال- الفنان السوري طبعا تيم حس تيم الحسن اللي عمله حلو قوي الصراحه وكان احسن دور لعزت ابو وفا الله يرحمه اللي كان قايم بدور احمد حسنين باشا طبعا يعني رئيس الديوان الملكي اللي هو كل في الكل من الاخر وطبعا وفاء عامر بدور الملكه نازلي آه، دور طبع طبعا صلاح عبد الله بدور طبعا النحاس باشا رئيس حزب الوفد وزعيم الامه وطبعا آه، الملكه فريده قامت بدورها منة فضالي والملكه نريمان اللي هي ال- آه، زوجة الملك فاروق الثانيه قامت بدورها طبعا شيري عادل المسلسل يا جماعه وهو نازل كان عمل جدل شويه ليه بقى في طبعا مؤلفين وناس كتير مثلا في مصر لسه ايه م- من اللي بيحبوا او لسه ايه بيتبعوا الفكر الناصري اللي طبعا انشئ في فتره جمال عبد الناصر فكان طبعا بيقولك ان انتوا تعملوا مسلسل بيتكلم عن الملك فاروق آه، بطريقه كويسه ومطلعينه بقى ان هو حلو وك- والدنيا كانت حلوه ومش عارف ايه ويعني ده اللي قامت عليه الثوره وكان في ظلم والاقطاعيين وبتاع فده مش صح وازاي تعملوا حاجه زي كده وبتاع لكن آه، كان آه، اوكي ماشي حلقه من الجدل يعني بك- لكن المسلسل يا جماعه غير فكره ناس كتيره جدا بما فيهم انا على فكره عن الملك فاروق ذات نفسه ان هو احنا دايما دايما كنا بنتعلم انها كان الملك طاغي وعلى طول بقى وحش قوي وماشي ورا الناس بالكرباج وبتاع لا الموضوع طلع مختلف يعني يعني طلع فيه حاجات احنا ما نعرفهاش فالمسلسل كان طبعا كتابة ال- الكاتبة الكبيرة جدا طبعا لميس جابر وإخراج المخرج السوري الله يرحمه طبعا آه، حاتم علي آه، المسلسل يا جماعه خد كميه جوائز وقت ما نزل وطبعا آه، صلاح عبد الله خد جوائز كتير على فكره في دوره في دور النحاس باشا لان الصراحه يستاهلها مسلسل حلو جدا والله الواحد ممكن يرجع يتفرج عليه تاني ونيجي لرقم اتنين معانا في القايمة يعني بصوا طبعا يا جماعة رقم اتنين ورقم واحد دول مش هيبقى فيه اختلاف عليهم خالص يا جماعة وانا المسلسلين دول يجوا في اي وقت احب اقعد اتفرج عليهم او ايه أف... آه، افتح على حتة كده آه، افتكرها او لما بيفتح في التلفزيون افتكر في اي قناة من الدراما مثلا شغال لازم اقعد اتفرج على اي حلقة مين منه وطبعا رقم اتنين معانا وهو طبعا مسلسل الضوء الشارد بصوا يا جماعة المسلسل ده كان من احلى المسلسلات عن الدراما الصعيدية إيه طبعا آه، احنا عارفين ان اللي كان الان طبعا بك- آه، اخراج المسلسل طبعا المخرج التلفزيوني الرائع مجدي ابو عميره والكاتب الراحل طبعا الله يرحمه محمد صفاء عامر هو طبعا من مواليد محافظه قنا يعني صعيدي صعيدي يعني آه، هو طبعا كان آه، آه، اعماله اللي حطيته على الخريطه في الاعمال الدراما الصعيديه هو طبعا مسلسل ذئاب الجبل كان نزل قبلها بسنتين آه، س- او نزل سنه 93 بالظبط آه، كان طبعا للراحل الراحل طبعا آه، عبد الله غيث وطبعا احمد عبد العزيز وايناس مكي وناس كتيره المسلسل اشتهر جدا فعلا ذئاب الجبل نزل بقى الضوء الشارد سنه 98 اوعى بقى يا معلم يعني رفيع بيه ووهبي السوالم يا جماعه يعني آه، طبعا اللي قام بدورهم آه، الراحل الجميل آه، محمود عبد العليم والراحل ال- الرائع طبعا يوسف شعبان آه، كان كان فعلا المسلسل يا جماعه الواحد بيتعمق في الشخصيات وبيعيش اجواء الصعيد وبيعيش اجواء بقى العمده والعموديه وان وهبي بقى واحد حاقد بقى على طبعا عائله طبعا رفيع بيه العزايزي عشان هو كان جدهم او ابوه سلطان بيه كان بيعامل ال- السوالمه بطريقه مش كويسه وهو طبعا وهبي اختنى بعد كده بقى فايه عايز ينتقم يعني من الاخر بس بطرق شيك يعني وطبعا كان مشارك التمثيل طبعا ال- ال- القديره الرائعه طبعا سميحه ايوب بدور الحاجه ونيسه اللي كانت قامت بدور طبعا مامه رفيع ومامه طبعا فارس اللي كان قام بدوره طبعا الفنان محمد رياض وكان ده من اوائل المسلسلات اللي تقدم لنا منى زكي بطريقه الصح يعني يعني كانت منى زكي طبعا كانت آه، طلعت في فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه وكلنا تعرفنا عليها ولذيذه جدا وكده لكن هنا المسلسل ده اللي فعلا بقى ايه قدمها لنا صح يعني وطبعا كان مشارك طبعا في التمثيل آه، آه، طبعا آه، جمال اسماعيل الله يرحمه اللي كان قايم بدور عم غزال رانيا فريد شوقي اللي كان قامت بدور نفيسه بنت وهبي في دور حلو جدا الصراحه البنت بنته الغلبانه المغلوبه على امرها اللي وقعت في الرجلين من الاخر يعني وهادي الجيار وغيرهم وطبعا ده كان اول مسلسل لسمية الخشاب على فكره يا جماعه آه، طبعا المسلسل ده من احلى الدراما الصعيديه اللي اتعملت لحد النهارده وطبعا ما ننساش دور طبعا سلوى خطاب رئيسه يعني ال- انا المسلسل ده ما بزهقش منه آه يعني كفايه اصلا كمان لما بيجي في بالي كده المزيكا بتاعته طبعا للموسيقار الرائع ياسر عبد الرحمن يعني انت جت في بالك دلوقتي على فكره واحنا بنسمع البودكاست دلوقتي على فكره هتلاقيها جت في بالك وطبعا يا جماعه ما ننساش التويستايه اللي كانت في نص المسلسل يعني فاكرين لما فجاه ما- فارس مات يعني ما حدش كان يتوقعها ان هو ايه آه، محمد رياض فجاه م- مات في النص ايه ده معقوله آه، لا اكيد هيخف ويقوم لا اكيد آه، بتاع- لا فارس مات يعني كانت فجأة مفاجأة لينا كلنا وصدمة وقلنا لا ده ده كده المسلسل ايه اللي هيجرى له هيبوظوه مش عارف ايه بعد كده طبعا الجزء التاني من المسلسل لما طبعا منى زكي او فرحة راحت لهم طبعا- طبعا سراية سلطان بيه ودي كان الجزء التاني من المسلسل او اخر عشر حلقات كانت حاجة في منتهى الجمال يعني يا جماعة واحد من احلى المسلسلات اللي عملته الدراما المصريه وفعلا واحد من أح- احسن مسلسلات من اللي بيتكلموا عن الصعايده وطبعا على فكره المخ... الكاتب محمد صفاء عامر ع- قدم مسلسلات عن الصعايده كتير جدا بعد كده حلوه قوي زي حدائق الشيطان وزي حلم الجنوبي وزي افراح ابليس ونيجي لرقم واحد معانا في القايمة يعني أعتقد you all saw it coming وأكيد كلكم عارفين هو إيه وهو طبعا لن أعيش في جلباب أبي إ- إ- يعني enough said يا جماعة enough said يعني سنة 1996 يعني أحلى مسلسل اتعمل تقريبا بالنسبة لي في تاريخ الدراما المصرية الصراحة يعني طبعا يعني زي ما هتكلم على نور الشريف ولا هتكلم على عبله كامل ولا هتكلم على عبد الرحمن ابو زهره ولا هتكلم على محمد رياض ولا حنان ترك ولا ولا ولا ولا يعني ما فيش حد في المسلسل يا جماعه ما قامش بدوره صح يعني بجد يعني يعني طبعا كان من اخراج المخرج الرائع طبعا احمد توفيق وكان من كتابه ال- السيناريست الجامد جدا طبعا الله يرحمه مصطفى محرم ومش هنتكلم عن المزيكا يا جماعه طبعا للموسيقار حسن ابو سعود الله يرحمه مزيكه عبد الغفور يا جماعه مزيكة عبد الغفور البرعي ويعني يعني هتكلم على ايه في المسلسل من الجزء الأ- الاول عشر حلقات اللي كانت في الوكاله آه، مع طبعا حاج ابراهيم سردينه ولا ج- ولا بقى لما ابتدى عبد الغفور بقى ايه go higher in the ranks بقى ابتدى يغتني وابتدى بقى ي- جاب الدكان اللي في الوكاله ولا ابتدى بقى لما اتجوز فاطمه وبقى فاطمه فاطمه كشري يعني يعني ما فيش حد ما بيقولش فاطمه دلوقتي بسببهم الصراحه يعني وطبعا بعد كده ما عملوا البيت واولاده ومشاكل اولاده ويا جماعه الحلقه رقم 20 فرح سنيه يعني آه، آه، هن- سمير صبري وفيفي عبده انا طبعا جه في بالي دلوقتي طبعا قعدت اضحك بصوا يا جماعه المسلسل ده من احسن المسلسلات اللي اتعملت وفي كل حاجه دراما كوميديا آه، تراجيديا آه، دروس آه، حياه يعني هو فعلا آه، دروس للحياه life lessons كفايه الامثله اللي اتقالت في المسلسل وطبعا على فكره المسلسل ده من احسن اعمال الله يرحمه طبعا آه، مصطفى متولي انا على فكره كنت بحب مصطفى متولي جدا ربنا يرحمه طبعا آه، طبعا كان بيطلع كتير مع عادل امام طبعا في افلامه وده كان المسلسل اللي هو ظ- اللي ظهر فيه يعني مصطفى متولي عمل الدور محفوظ سردينه حلو قوي يعني آه، بجد الله يرحمه بصمه للزمن ويعني من كتر نجاح المسلسل يا جماعه طبعا مش هتكلم على كم مره اتعاد وكم مره عدنا المزيكا وكم مره قعدنا نستنى فين حلقه عبد الوهاب لما مش عارف حصل له ايه فين حلقه فرح سنيه آه، لما بهيره هتتجوز وسنيه تتطلق فين حلقه آه، لما لما راح هو وسيد في يشتروا الوكاله يعني والدليل على كده من كتر نجاحه ان هو مكمل معانا لحد النهارده يا جماعه احنا داخلين مقربين على 30 سنه ولغايه النهارده ال memes بتاعته على ال- على الفيسبوك على طول ال memes بتاعت عبد الغفور على طول عظمه عظمه عظمه بجد يعني وبس كده اعزائي المستمعين يعني دي قائمتي لاحسن مسلسلات ع- مصريه او عربيه انا شفتها في حياتي الصراحه طبعا في اعمال تانية كتير بتبقى كلها حلوه جدا لكن دول اللي فضلوا معلقين معايا وما عنديش مانع ان انا اتفرج على اي واحد منهم تاني ممكن اكتر من مره يعني إيه، بجد يعني بيبقى في اعمال في الدراما المصريه كده والدراما العربيه بتبقى في منتهى الجمال يعني اتمنى ان احنا نكمل على كده بشكركم اعزائي المستمعين واتمنى تكون الحلقه عجبتكم وطبعا القاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه فطبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا لو البودكاست عجبكم تدوا له rating من 1 ل 5 وتعملوا follow لل channel على Apple Podcast وعلى Spotify وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين واشوفكم ان شاء الله او القاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه